احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد هذا باذن الله عز وجل هو درسنا الثامن والخمسون في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رضي الله عن سلفنا الصالح الذين نقلوا لنا هذا العلم من كتاب الله وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم ثم لنا كما قلنا في مرات سابقة أن مجالس العلم هذه هي التي تشرح الصدر وهي التي تجلو الغم وهي التي تريح النفس وهي التي تشعر المؤمنين أنهم على الحق وانهم الطائفه المنصوره باذن الله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره اعداء الله واعداء سنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لان الامر اولا واخيرا ملك لله رب العالمين الذي يملك الارض ومن عليها لله الامر من قبل ومن بعد وان الارض لله يورثها من يشاء من عباده وأن الله قد أعلمنا والحق ما قال الله عز وجل وما يقول وأن العاقبة للمتقين وأن الله كما أوحى لحبيبه صلى الله عليه وسلم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فالأرض في الدنيا والآخرة يورثها الله عز وجل لعباده المتقين حتى اذا دخلت طائفه من المؤمنين الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين والحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فالميراث الحقيقي ان ترث نعيما لا يبلى عند الله سبحانه فمن اخذ في الدنيا بالرضا والصبر اخذ في الاخره ثمره الاجر جنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولكن المساله اولا واخيرا تقتضي ان يتمسك الانسان بشرع الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يزاحم الناس العلماء بالمناكب فان رحمه الله لا تفارقهم لحظه ولا بد ابدا في عرض المسلمين او المسلمات كلام هنا او كلام هناك او حرب هنا او حرب هناك او يعني عدو هنا وعدو هناك لكن الامر كله بيد من بيده الامر كله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الامر كله بيد الله عز وجل اولا واخيرا فلا يقنط الانسان من نصر الله لطائفه المؤمنين طالما اننا في المسألة الأضمن والأفضل دائما والأحوط دائما أن تكون داخل دائرة حدود الله وأنت طالما ترتدف مساجد وتحضر لأهل العلم وهم كثير والحمد لله إذا أنت في حالة من يعني الحماية الإلهية التي تسيرك أو تصيرك أيضا داخل حومة الكتاب والسنة ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وكذلك ابن مسعود رضي الله عن صحابة الحديث صلى الله عليه وسلم الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة فنحن إذا حققنا جزءا من السنة وحاولنا أن نطبقه خير لنا من أن نجتهد في أمور بدعية لم يأتي بها الله عز وجل ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن علينا أن تسعنا أن يسعنا كتاب الله وأن تسعنا سنة حبيبه عندئذ نفلح في الدارين اللهم اجعلنا من الناجحين الفالحين في الدارين يا رب العالمين ولكي لا اطيل الحديث عشان عندنا واجب كثير النهارده ان شاء الله من كتاب التفسير في صحيح البخاري هو صحيح ايات قد تكون قليله ولكن معانيها كثيره ان شاء الله نتوقف عندها اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ما زلنا في سوره البقره الله عز وجل يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزلة حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بس قريب بقرب من قريب بالتعبير القرآني ولا قريب كما نريد نحن في غد يعني احنا عايزين النصر امتى؟ ما هو دلوقتي ما انت حبيبي امبارح بكره الثلاث ان شاء الله كنا من اهل الدعوة المؤمن عايز النصر كده لكن النصر لا يأذن به إلا الناصر سبحانه وقلنا إن لك في أسماء الله الحسنى معاني أسماء الله وصفاته قسمناه إلى كم قسم؟ إلى قسمين صفات الله عز وجل تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين صفات جلال وصفات جمال وأنت تدعو الله بهاتين الصفتين بصفات الجلال وبصفات الجمال يعني ايه؟ يعني الله عز وجل من اسمائه وصفاته القادر وانت رجل ضعيف مغلوب في عيلتك في مجتمعك في بلدك في عالمك الذي تعيش فيه فتقول يا قهار اقهر لي عدوي يا ناصر انصرني يا جبار عليك بأعدائك وأعدائي بصفات الجلال ينقطع الإنسان بصفات الجلال تعالوا صفات الجمال صفات الجمال فيها صور الرحمة الإلهية كلها الغفور كثيرة ذنوبنا فعندما أنادي بالمغفرة أقول إيه؟ يا غفور اغفر لي او يا غفار اغفر لي كثيرة عيوبنا نقول ايه يا ستار استرنا في الدنيا والاخرة فقراء نقول ايه يا غني اغننا اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك انت بتسرق باب الغني باب اللي بيعطي وهكذا صفات الجمال الرحمة المغفرة الستر العطاء يا معطي اعطني اذا الله بفضله عز وجل جعل مسألة الابتلاء يعني ام حسبتم ان تتركوا يعني انتم مفكرين انتم تكتبوا كده في الدنيا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مين اللي خلى من قبلنا الامم اللي فاتت كلها من لدن ابينا ادم شوف اول الدعاء ابونا ادم نفسه نزل الى الدنيا وقد تاب الله عليه ام نزل بذنبه نزل وقد تاب الله عليه عصى ادم ربه فغوى ها ثم اجتباه فتاب عليه خلاص يبقى دي اتكلمنا عنها في الايه؟ في الدرس الماضي تحدثنا عنها في الدرس الماضي ابونا ادم وامنا حواء خلاص الله اعلمهما كيفيه التوبه ايه كيفيه التوبه؟ يعني يروح الحد يستغفر لهم؟ لا اروح للشيخ عشان اتوب على ايديه واقعد على كرسي الاعتراف ما فيش امال ايه اللي اعمله؟ قال اعمل ذنب كبير او صغير او اغتسل اتوضا اصلي ركعتين لا احدث نفسي في دينا بشيء يا رب تب علي قد تاب الله وفتح معك صفحه جديده غفور من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين خلاص من ندم على ذنب غفر له وان لم يستغفر ندم توبه خلاص ندم خلاص كأنك تقول يا رب أنا قد أسلمت لعبدي وأنا قد رأيت يا رب أنا قد أجرمت لعبدي وأنا قد علمت يا رب أنا الآن قد عدت بل وأنا الآن قد قبلت ورضيت كريم كريم اطرق الباب خلاص افتح يا فتاح يفتح الفتاح خلاص مثل الذين خلوا من قبلكم أبونا آدم نزل إلى الدنيا وقد تاب الله عليه ما نزلش بالذنب عشان الناس اللي بيقولوا ده نزل بالذنب وكفر عنه فلان او فلان مفيش الكلام ده عندنا نزل ابونا ادم وقد تاب الله عليه تاب عليه ثم ه- وهدى خلاص وقلنا في خطبه الجمعه ان او الدرس ان الحبيب لما اذنب اللي هو ابونا ادم يعني فعلم بالتقصير فتاب ربنا تاب عليه ولا ما تابش؟ تاب اما العدو لما اذنب استكبر استكبر وشوف يا اخي ابليس عصى ودعا الله عز وجل انظرني الى يوم يبعثون قال له انت يا اسماعيل ورثت من رحمه الله ولعت عليك اللعنه الى يوم الدين اخرج انك ايه والعياذ بالله رب العالمين من المرجومين كل ده كله ورغم ذلك انا رب انظرني قال له انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم يبقى الملعون الذي طرد من رحمه الله دعا الله فاجاب الله دعاءه فكيف بالمؤمن الموحد؟ عشان تخبط على الله وكان الشافعي يبكي الامام الشافعي رضي الله عنه كان يعيط يقول يا رب يا رب قلت لمن قال انا ربكم الاعلى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى هكذا قلت لمن قال انا ربكم الاعلى فماذا تصنع بمن قال سبحان ربي الاعلى لخلى اللي اللي عمل جد للالوهيه لابد يا هارون لنولوا في الكلام شويه يمكن يجي منه وسيدنا جبريل يقص على رسول الله يقول لو رايتني يا محمد ها عندما ادرك فرعون الغرق ادرك فرعون الغرق قال امنت فسيدنا جبريل والملائكة خافوا أحسن رحمة ربنا تدرك فرعون. صار الملائكة على رب العباد. أحسن الرحمة تنزل ما ربنا رحيم. قال فلو رأيتني يا رسول الله وأنا أدس وأنا أدس الماء في فمه كي يغرق قبل أن يتوب الله عليه. لأن المؤمن غيور فما بالك بملائكة السماء. قالوا يا اخي واحد يقول آه، سبحان الله آه، ابني لي هذا صرحا لعلي ابلغ الاسباب لعلي اطلع الى اله اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا الله. انك يا موسى ها اني لاظنك يا موسى مسلوعا قلت له سيدنا موسى كده قال له اني لاظنك يا فرعون مسبورا انا مسبور قد انتهالك دي وصفتين بس المهم العواقب بنهايتها فاذا كان ابليس سأل ربنا اداله طب يا اخي انت ما تيأس اسال الله من فضله خلاص ما دام سالت الله من فضله خلاص يا اخي هو انت كمان هتتدخل بين رحمه الله وبين الناس ها إذا الراجل بتاع بني فاكرين يطلب بتاع بني إسرائيل لم يترك لا أمر ولا نهي إلا ما عصى الأمر وارتكب النهي. راح للحضر قال له ليه توبة؟ الراجل مش عايز يقول له ما نمشي عايز يقول له عايز يقول له كده لا ما لا يكتب لك توبه بس مش عايز يديها له دي قال له بس انت هتعو رجول قديم ساعة مقطوع من من النخلة قليله سنتين ثلاثة ساعة اللي بيخلطوا بيه الكنافين ده وضعه أمامك وأكثر من التوبة ربما إذا اخضر العود العرجون ده فقد تاب الله عليه يعني معناها إيه؟ هي نظريه هندسيه ان إن اخضر العود ها تبقى طيب وما ان العود لم يخضره بالعقل يبقى اذا الراجل اخذ الكلام بصدق وراح يكسب من الصدقات يعمل خير يقوم الليل يقوم النهار يحسن الى الجار يصل الرحم يتحمل الاذى يصبر على الابتلاء ثلاث اربع شهور بالشكل ده كل شويه بيقطع العود العود مش راضي يخضر في الذي العيد في نفسه ثلاث اربع شهور الا بالعود كله اخضر راح للعالم الحضر يقبل ايده ويقبل رجله ايه خير قال له يا أخي جزاك الله عني خيرا جئت لاحمدك اشكرك يعني على انك دللتني على الخير فلقد اضطر له قال دعني انا اقبل يدك كي تعلمني كيف تبت عشان ما تدخلش بين الناس وبين رحمه الله رحمه الله قريب من المحسنين من احسن الى نفسه ودعا الله اجاب الله دعاءه اه يبقى انت بس ايه؟ انشئ ظهرك امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء من؟ انت في كرب اي نوع من الكرب والكرب ده قياسي قد يكون كربك انت في نظر الاخر ليس كربا وكرب الاخر في نظرك انت نعمه يعني انت شايف النعمه اللي في الايد غير كام عنده ملايين يمكن انت حاطط انك ده صاحب نعمه ده صاحب بليه بس انت مش واخد بالك هو قاعد على مستوحى في بركان داخل ايه عشان ال- ال- العشرة مليون ها اللي عنده عايزين كل اول سنة هجرية ربع مليون جنيه كاش زكاة فقط هو يبص على 250 ألف قليلة ولا كتيرة؟ مريضة لا ده 250 لو اشتغلت في السوق ده في الشهرين يجيب لها كمان ربع والربع يبقى ثلاث ارباع، ثلاث ارباع يبقى ارنب، والارنب يبقى فيل، والفيل يبقى حمار، فغلبان عين قاعد يحسب لها وقلق انت ترى انها نعمه ولكنها قد تكون نقمه قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم اه اه لا تاتي النعمه في صوره العيار من البني بس انت ما تعرفش التفصيل بتاعها ما تعرفوش فنزل ابونا ادم الى الارض وقد تاب الله عليه إذا بقى اول ذنب اول ابتلاء لابينا ادم العقل اول ابتلاء جاله بقى بعضت عزيمته فاكل من الشجر عاد السليمه دي ذهب تاب الله عليه خلاص طيب جاء قابل وهابيل كان كل السيدة حواء أمنا حواء كانت طبعا في كل بطن كما يقول كتب كتب السير انه كان طبع ولد وبنت ولد وبنت ولد وبنت مفيش تحديد نفس دلوقتي ده عشان اختار الذريه الحمد لله ما طلعوش وسيله للاسكان ولا السكان لا الحمد لله خلي ولد وبنت عشان الكل يعمر خلاص فكان ال- الولد والبنت الف وبنت وبعدين ال- الفصل الثانيه انا واخد جيم ودال جيم يجوز ده وده يجوز الف يعني تباديل وايه وتوفيق زي بتوع الرياضه ما بيقولوا يعني الولد نمره اثنين يجوز البنت الاولانيه واحد يقول لك اخته يا سيدي كان لسه تكون ما عملش كان لسه لم يعني ما- ما عارف دي بعد كده خلاص خلاص المهم الثاني بص دي ايه اللي هيتجوزها اخوه احلى منه بدا ال- ايه الشغل ده يشتغل اول حقد او ثاني حقد وحسد على وجه الارض اول حقد كان من مين؟ من ابليس الله يبارك فيك منورين ما شاء الله ايوه كده انا احب بقى الامور المضاعفه خلي بالك ف- فسبحان الله بس يخوف برضه لان قاعد على واحده ماشي يعني يقولوا حاجه كده عدوها الوضع الله يرضى عليكم ويجزيكم عنا خير سبحان الله ايه مراد ادانا كبير الله طب اشمعنى؟ قالوا انا سهله ايه القضيه يا ابونا ادم قال انت انت تقدم قربان وانت تقدم قربان خلاص صدقه تقرب الى الله وانا شو مين اللي يقبلها رب العباد الاول الصالح جه عند الغنم بتاعته نقى واختار افضل خروف او نعجه عنه الثالث واحد زرع شاف شويه هلوك ونباتات طفيليه وشويه حاجات مالهاش فايده راح واخدها ما كفايه عامل زي الراجل اللي عايز يطلع لله ده خلاص بص يقفل القميص كده ليها شبابيك يقول له شوف لله بقى اه تمام طب ما يعني كان يطلعها هو يشيك شويه ها الحذاء اول ما يبتدي يبقى مين بط خلي بالك يبتدي يطلع على من طلع ليه يبتدي عن كعب دريك تطلع بوز الفوق مبطل الطيارات يقول لك لا طلعه ولما انا عرفت ان الراجل ياخد 7 جنيه وأنا- طلعه خلاص خد ثواني خلاص ويجعلون لله ما يكرهون ها اه وصل الاكل كان الحله يوم واثنين ثالث يوم يقول لي بقول لك ايه خلاص ثلاث ايام مش معقول انا غيرت خلاص طب هو ماله آه، خلاص خلاص هو فاضل في الحله كتير نص واحد. خلاص خلاص روح اداني وزن غلبان اه احسن احسن دبوس اه يعني يعني هو بدل مكبوس آه، يعني يلحق نفسه تجاره حتى يعني شاطر في كل حاجه المهم مش معنى كده انه ما تقبلش لكن هناك فرق بين القادر ها لما يجي يشتري 2 كيلو لحمه لبيته ويروح جنبها جايب كيلو للفقير من نفس اللحمه تفرق ولا تفرقش؟ ها؟ راح مشتري ربنا يوسع عليه راح جايب لعياله هدوم ب 100 جنيه راح جنبها ب 20 30 وراح جايب للفقير وهي جديده لسه يفرح الايه؟ ها؟ ان ان ان الهناءة ان ت- ان تدخل السرور على من طرف ولا تمن عليه كلمات طيبة خير من صدقة يتبعها أبدا يعني مراتك مش عايزة منك لا فستان ولا قويصة أبدا لا هي عايزة منك كلمة طيبة اللي تجيب لها فستان ولا قويصة وبعدين تعمل لها لسه بقى تقول لها سنة 54 أنا اشتريت لك سنة 8 أنا أنا خلاص بقى لا هي عايزة كلمة طيبة كلمة طيبة دي تأثر من أمامك تأثره كما كان صحابة رسول الله عندهم كده ود والكلمات تخرج من أفواه الود فتقبل الله من الذي زكى بقلب ولم يقبل من الذي زكى ايه بال يعني باي كلام قال اه ده كمان يعني هو هياخد المرأة الجميلة وهو يحبه أكثر وربنا سبحانه وتعالى قبل منه وانا هاخد الدميمه وفي نفس الوقت ما قبلش مني القربان وابويا كل ما يشوفني مكسر فيا لا بقى يبقى لازم نشتغل قال لا اقتلنك خلاص قضية القتل دي دي قضية غريبة وده أول مرة بقى إيه يحصل على وجه الأرض مصيبة بقى لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بس دي القاعدة ده الرد بتاع المؤمنين بقى مش تلاقي رقيب لا لا قال له انما يتقبل الله من المتقين مين الله ده ربنا بقى اللي يعلم لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك انت هتعمل الشر انا مش هعمل انت تقول بقول لك ايه هتقول لي كلمه اقول لك عشره هتبص لي بعين اعمل في البيت هتبص امر الناس بتتعامل مع بعض كده لكن تبقى ابوك باخوك قبل ما يتعشى بيك غضب شو تاني بيقول له انت لما تجيب ايدك تقتلني انا ما ولا بسطت الي يدك لله ما الخبر في القران بيتقال كده عشان نقرا ونقول يا سلام شوف الراجل طيب ازاي طب ما تعمل كده يقول اشمعنى اعمل زي الثاني؟ هعمل واسوي وارفع عليه قضيه المحكمه الوده اعمل له كعب داير في الاسلام ما خير بما ما في قادر يستطيع ان يعني يهلكك لكن هو ينسى ما توحد من لا ينسى لا اله الا الله ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك المهم نفس سولت له نفسه طوعت نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من النادمين دايما كده الانسان بعد ما يعمل المصيبه يصير ايه؟ رواد البلوى دي فين؟ مفيش قبل كده مفيش ميت مات قبل كده يحرك بيه مات قتل وعمل فيه ايه؟ راح بعث الله غرابا غرابين غراب قتل الغراب الثاني فالغراب القاتل راح حفر بمنقاره وبرجليه ها برجليه مكان وراح حافظ الرمنه والجثه بتاعت اخوه وراح مرفع عليه المساله دي على ظهرها دلوقتي موجوده في المجتمع مش مساله الغراب وقبيل وهابيل لا فالمهم ايه راح والد توأم اخيه خلاص قال يا ويلتى هذه المصيبه عجزت ان اكون مثل هذا الغراب ان اواري سوءة اخي يعني كمان المثل صعب بقى انا زي الغراب شكلي وحش شكلي شوك واقتل اخويا وبعدين كمان الدليل بتاعي غراب فقتلت من اخوه وانا عامل زيه المهم هنا قضية تنظير في المجتمع اللي احنا فيه كم من غراب بيننا ها وكم من قاتل بيننا يقتلون في الناس البسمه ويقتلون في الناس الامل ويقتلون في الناس حب الحياه ويقتلون في الناس حب الدين لما انت تقدر تضيق على واحد بقى ما تبقاش يكره نفسه يا اخي كل الناس اللي عليك كل الناس ضدك ما انت كده تمل يفضل الراجل يعامل مراته بالسوق يعاملها بالسوق يعاملها بالسوق لغايه سته خلاص تكره صف الرجال او العكس الست تفضل في لها من طيب سكت مره واثنين وعشرة ناس فرصه بقى تبتدي بقى ايه تعمل ايه الريس في البيت تبتدي الراجل يكره الزوجيه والعيال يطلعوا يكرهوا يقول لك انا لما اتجوز هدفعها من اول يوم عشان ما ايه هت ربح لها الكلب ولا ربح لها القطه الكلام اللي بيقولوه لل... الوظائف الباطله دي يبقى ان هذا ابتلاء لابينا ادم اخ ابن قاتل لابنه قاتل يعني قاتل لاخيه يعني ده القاتل ابن وال... والمقتول ايضا ابن برضه سبحان الله هذه ابتلاء مثل الذين خلوا من قبلكم من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلا نوح كان ابتلاء شديد شديد شديد ليه؟ لأنه أول داعية على وجه الأرض أول الدعاء سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 950 سنة شغل أمر معروف ونهي عن منكر في الصبح درس بالليل المشكلة فين؟ مراته وابنه مراته وابنه ده شيء مؤلم مؤلم للنفس ان يكونوا اللي حواليك مش راضيين يدخلوا في الخط صعبة جدا صعبة من الصعوبة دي الحياة ان واحد يبقى سبحان الله العظيم يعني لا اله الا الله يدعو الناس وهو سبحان الله وبدلا من ان تنقل الدعوة الى الغير ابدأ بمن تعود مهمة قوي دي ودي مخصوص لها اي حد عشان اصل دي ناس كده اهو محدش قادر يعمل لها كده لا تقبل النصيحة انا بتكلم عليكم انتوا كلكم مريدي اسد بن الفرات ومريد المساجد ومحب العلماء لا محب الجماعات ولا المنتمين للجماعات المنتمين لمحمد بن عبد الله انا بكلم المنتمين لرسول الله بس اما اي حد ما قالش نصيحه بقى بالسلامه ما ينفعناش انا بتكلم عن اللي عايزين يسلكوا في الخط انت بدل ما تنقل الدعوه للغير خليك في اهلك الاول ابدا بمن تعود دول هيعلقوا في نفسك يوم القيامه خالتك وعمتك وخالك وعمك واخواتك وولادك ومراتك وجدتك وجدتك وابوك وامك وبعدين جارك وبعدين زميلك في العمل وين الكلام ده؟ وبعد ما تعمل ده كله يا سيدي بقيت داعيه بقى وعلامه وعارف الكتاب والسنه آه خلاص شح في الارض يلا بقى وبلغ ليه لا؟ ها؟ لكن الاول ابدا بمن تعود مهم زي ما من حقهم عليك انك تاكلهم وتشربهم انك تغذيهم بما تسمع من كلام الله اللهم اهدي ذرياتنا وزوجاتنا وابنائنا وبناتنا وجيراننا واهلينا يا رب العالمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا امين يا رب العالمين. آه، امرأة نوح نفس القضية وامرأة لوط شوف القرآن يقول ايه؟ إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين عملت ايه؟ عملوا ايه؟ ها؟ او او متجوزين اثنين من الرسل الانبياء فخانتاهما ايه الخيانه دي معقوله زوجة نبي تخون لا كانت زوجة نوح وزوجة لوط كل منهما تخرج اسرار زوجها خارج البيت فربنا سماها ايه خيانة كم بلاش كم واحدة في مصر مش خائنة كم واحدة خائنة واحدة مش خائنة لأن دي ممكن تعدهم ها؟ كثير كل بيت له سر له أسرار تقعد بقى تقول لك عبود بفضفض مع خالتي بفضفض مع عمتي بلاش تفضفض عشان بدل ما تفضفض في النار يوم القيامة لأن دي اسمها خيانة فخانتاهما آه فعمل إيه؟ ربنا نصرهم عن أزواجهم من الأنبياء؟ لا فقيل ادخلا النار مع الداخلين يبقى عاقبة الخيانة كانت إيه؟ انها مع كفر طبعا يعني اه مع الكفر لكن خيانه ربنا سماها خيانه اخراج اسرار البيت خارجه خيانه شوف خيانه كلنا حافظين القصه بتاع الصحابه وبنعيد فيها 700 مره ونقول برضه بايظه زي ما هي حصل لها بركه ليه؟ قال المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارجه خلاص طلعت سر بيتي بره ليه؟ لان المؤمن مراقب كل بيت له سر انقضت عده المراه وتزوجت غيره تقولوا تاني انا ما ولا تزعل هي طلقت منك والعده انقضت وجوزت غيرك ها انت طلقتها ليه بقى؟ ليه ما طلقتها؟ قال انا لا اتكلم عن زوجة غيري. ادب ولا مش ادب؟ اسلام ولا مش اسلام؟ هو ده الاسلام. هو ده الاسلام. اما كل واحد بقى إيه انا ده هذا هو هذه هي حقيقة الاسلام. الحفاظ على اسرار البيوت. وكل المصائب من اخراج اسرار البيوت بره. اذا كنا نقعد مع بعض نتكلم في ايه يا خبر ابيض؟ ما نتكلمش الا في اسرار البيوت. وب- واسرار البيوت تبدا من طبخته ايه النهارده؟ هذا سر. كل بيت هو حر يا اخي. ما طبخوش النهارده. ما عندهمش فلوس يطبخوا. الراجل مديون. في ازمه في البيت. في مشكله. انت ما تدخلش تحط مناخيرك في حاجه. ولا الست تحط مناخيرها في بيت صاحبتها ولا زميلتها في العمل لا لكل بيت سر والمسألة دي لازم نوصي بيها بناتنا عشان لما يكبروا يحافظوا على أسرار البيوت وللاسف الرجاله بقى استخباره اسوء من النساء في القضيه دي بعد ما كنا بنقول الستات هم اللي بيطلعوا بقى الطرفين يقعد مع صاحبه اديله يا ملاذ بقول لك ايه يقول له انت تحكي عليه ولا ما انا عارف انت كانك بتوقف بيتنا انا كده سبحان الله ونعم بالله يتباكوا يتشاكوا لا اصل خلاص انت خرجت بره بيتك خلاص خلاص لان البحث اللي جاعل للحديث عن اسرار البيوت حتى اوصى النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى حلاوه الدين بقى ولا تنعت احداكن لا تنعت يعني لا تصل لا تنعت احداكن اختها صاحبتها يعني لزوجها يعني بتحكي مع جوزها ها؟ كانه يراها لذة ثم رائحة الجنة ليه يا رسول الله؟ قال الله هي الست الحمد لله محجبة ومنقبة ومخمرة ومحدش يعرف شكلها ايه مراته تقول له ايه؟ دي الست خايبة برضه عارف المنقبة دي اللي انت مش شايف منها على حاجة شعرها يجي متر ونص الله الله الله. ينعتها تنعت كأنه يراها من أكبر الكبائر عند الله لأنها استأمنتك على أن تري منها لم أنت ست زيها الست استأمنتها على أنها تقص عليها أن المرأة مع المرأة يعني العورة من الصدر إلى الركبة خلاص معنى كده الست مع الست في حمام السباحة ده يوم لا لا وبعدين ولا الست تتفرج على الرقاصة لسه ست زيها ما هي الست لها حدود تبص على المرأة صاحبتها أو صديقتها لها حدود في العورة خلاص أظن مفهوم الكلام ده ومش عايز أخش فيه يعني غير كده كويس خلاص واضح الأمر طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تعالى بقى لابن سيدنا نوح هذا ابتلاءات انا بتكلم على ايه؟ وزلزلوا ها؟ أه، يعني ابتلوا واصابتهم البأساء والضراء وزلزلوا، انا عايز اتكلم عن ايه؟ اللي عشان نطلع من ادب البلاء يعني للبلاء ادب لابد ان نتادب به لان كل واحد فينا له بلاء شكل وهنتكلم عليه ان شاء الله بس دي المقدمه الطويله على اساس ايه؟ مثل الذين خلوا من قبلكم ابن سيدنا نوح عمل السفينة وركب ونادى عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين الواد ده الفلسفة الكذابة بقى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين المهم ربنا امر وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغير الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى إيه؟ نوح من ربه بعد ما نادى ابنه الاول قال له تعالى اركب معانا انا رب نعم ربي انني من اهلي اللي بيسموها قضيه ايه؟ خبريه تقريريه صح اللي عايز كلام يعني انا اقول لك ابني ده من اهلي تضحك انت عليا صح ولا لا؟ امال يعني ما كان جبنك من اهلك امال يبقى مين؟ صح ولا مش صح؟ بس انت نوح عايز ايه؟ يعني يعني يستجلب ويستغفر رحمه الله ربي انبني من اهلي وان وعدك الحق فانت احكم الحاكمين ما قالوش وانت ارحم الراحمين لا شوف خلي بالك من دي شوف نص شوف قران معجزه اعجاز البلاغه دي لا رب خلي ايه ممكن يقول ايه؟ رب النبني من اهلي وان وعدك الحق ده ممكن يقول وانت ارحم الراحمين قال وانت احكم الحاكمين حكمتك الجليله يا رب ان يكون ابن نوح كافر بالله وكافر بابيه حكمه ولا مش حكمه؟ حكمه لا نفهمها نحن عشان انت يا مؤمن لما تلاقي مراتك مزرجنه وعيلك مزرجن يقول هو وانا احسن من نوح عليه السلام انت ما ايه ما تخلصش ما تيأسش بسرعه نبني من اهله وان اعطاك الحق انت قال يا نوح انه ليس من اهلك غريبة القضية دي ولا مش غريبة غريبة لكن مع توضيحها بقت غريبة انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح وضحت يبقى الاهلية فين في النسب ولا في العمل خلاص عندما ابو لهب في النار وبلال بن رباح في ايه في جنة عرضها السماوات والارض يبقى فين النسب هنا هنا نسب ولا عمل من بطأ به نسبه من بطأ به عمله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه تقول لي كان ابن مين ده انا كان ابويا شيخ الاسلام وكان عمي مش عارف شيخ مين ابو مات ابو اهل ربنا يرحمه انت بقى احنا كده كده ماشي خلاص ده ابتلاء سيدنا ايوب رئيس قسم الصبر عليه السلام يا سيدنا ايوب ده م- ده حكايه لان القصص القراني يدينا راحه صبر سيدنا ايوب تعالى بقى سيدنا ايوب ده السلاح بتاعه جسدي ها 18 سنه متواصله من المرض لا يتحرك شيء لسه من يومين انفلونزا في البيت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين الله اكبر آه. سيدنا ايوب لم ييأس مراته طلعت تشتغل تعمل ايه؟ هنا بقى العمل لضروره مش تشتغل عشان ان قيمه المراه المعاصره في عملها وان بتاعها نسكت يا حبيبي ايه الكلام الدليل ده؟ استعمل علينا طب استعمل على واحد تاني علينا احنا ما- ما يخش في نفوخنا كلام مش معناه وان شخصيه المراه في عملها وان عمل المراه في هذا العصر الذي نحيا فيه وكلام معاه وغاد ما بتبقى بنحس المهم فقرا اتاخرت عليه مريض والمريض يا اخوانا بيبقى عنده حالتين حالة المرض نفسها وهو بيبقى شاعر ان الناس بتعطف عليه والانسان ما يحبش مسافه العصر في نوعيه من الناس اه تحب دايما تشتكي عشان الناس تعطف يعني مثلا الاغاني وكله وتقول يا ربنا فاهم من ايه ده احنا ده بس احنا مديونين صحيح هم يعني انا عندي اه يعني 150 الف جنيه في البنك بس انا عليا ادوم مرتين وعليا فلوس ما دام عندك لا اله الا الله يقول لك ده انا حتى رصيدي في البنك صفر طب وايه اللي جاب سيره البنك ما دام رصيدك صفر ايه اللي جاب سيره البنك ها حد جاب حد جاب لا، ولا تعرف انكم في لحم القوم فواحد الشكل عجبكم ليحنن قلبنا حتى في فرع يا عيني غلابه والانثى والزيرو ايه ذاكرت امبارح ولا فتحت الكتاب كان عروبه بقى انا عارفين من تحت الشباك امبارح آه، شايفك منور الظهر لغايه الساعه 3 انا كنت قاعد بشرب بس سبحان الله حتى لو فرح نصاب دلوقتي في الاعداديه ونصاب هل ده لما يتخرج هيبقى ايه؟ ما واضح السيره يعني الهلاليه واضحه الخط واضح من دلوقتي قال لك ليه يا ابني ما بتقولش الحمد لله اصل بيحتلوني إيه؟ هو انت شغلتك انك تذاكر تشوف على ايه؟ ذاكرت آه، الحمد لله والتاني ما بقاش قبولي ما في عيال برضه ولا وذاكرت يا ابن الايه وده وفي عيال لا تروح تذاكر خلي بالك ووصل ولادك كده يروحوا يذاكروا كل اسبوع يجوا يوم الخميس اللي هو اليوم الوحيد اللي انت بتذاكر فيه هتيجي يا يا احمد نلعب شويه في النادي يا بابا ممكن اروح يا ابني ده بيذاكروا طول الاسبوع وانت اللي اللي نايم في الخمسه يا بابا بقى والولاد في البيت يا اخويا في و- واحمد ربنا يبارك فيك يا اخويا الوقت طول الاسبوع يا عيني ما مفقود ليه؟ قاموا بيصرف وجاب دروس وجاب كتب وجاب لبس والراجل طلعان عينيه وعينين اللي خلفوه وهو مش راضي الواد نفسه بيسترقب الابن والابن اللي مش راضي بعد ما كان الاب هو له الكلمه الطويله والام اصبح هذا الاب ويوم ينفخ الولد زي بعض يا بابا زي بعض يا ابني المهم ترضى المهم يا حبيبي تكون مبسوط المهم تكون راضي علينا الله اللي عنده رضي حضرتك يعني خلاص ده من اللي يرضى على الثاني انقلب الحال ان تلد الامه ربتها الحال انقلب انا عايز البيت هو الرئيس النهارده هو اللي ماسك كفه البيت والبنت حتى انا بكلمها ولا لو ما صدقتوش على ده راح اتجوز من وراها سلام ليه؟ يا ترى حصل فيها ايه؟ ايه اللي هذا سبحان الله ولاد يقول لها تيجي بقى تبص بمصر ومصر قدام الامر الواقع هو ده مش اول فيل امر واقع يوم ليله ايه؟ سبحان الله امر واقع المهم رب ابنائك على كتاب الله وعلى حب رسول الله وعلى تاريخ آل بيت رسول الله وعلى مجالس العلم وأكلهم حلال لن يضرهم أذى إن شاء الله اللهم احمي أبناءنا من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين فالمريض بيشعر أنه بيشعر الناس بتعطف عليه فبيتضايق نفسيا وفي نفس الوقت هو مش متحمل وأهل المريض أحيانا بيبقوا برضه يعني القدرة التحمل بتاعتهم بتاعتهم تأخرت زوجة أيوب طب قال والله لأضربنها 100 عصا على تأخرها ده يا عم الله يا عينها المهم نزل سيدنا جبريل قال له اركض برجلك اضرب الارض كده برجلك هو عيني مشلول عنده شلل في رجليه واطرافه اركض برجلي وانا قادر اتحرك قال له اركض بس حرك عينه ضرب راح طالع نبع ميه قال له هذا بارد مغتسل ها؟ هذا ايه؟ مغتسل بارد وشراب يلا بقى استحمى واشرب كده راح مستحم وشرب عاد شابا كما كان منذ أربعين سنة قاعد كده ومن ايه ولابس دخلت مراته بقى فلما رقص يأذن الله يا مؤمن خلي مثلا تكون عندك صباع عندك مرض معين كده وبتشوف نية ومتوضى وحط ايدك على دماغك كده او على الحته اللي تعبان واقرا فاتحه الكتاب بنية الشفاء بنية خالصة سوف ينزل الشفاء صدق صدق يا شيخ ها سبحان الله المهم رجع الدولة الايوب سلام عليك قال ده في ضيف عندنا عليك السلام ورحمة الله أما رأيت أيوب شوف شوف أيوب ولمن أيوب زوجي قال لي أيوب زوجك؟ قال أيوب زوجك أنت؟ يعني أنت مرات أيوب؟ أه لا أنا أيوب أيوب يقول إزاي؟ تخش في التفوق ولا ما تخش؟ لما تخشش بصراحة لكن لما تترجمها بقدرة الله قدرة الله فوق الشك والتهم قال لا لا. رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب تيجي ازاي كانت ازاي يا سلام اقول الشيء هون هو حالة اللي يقرأها بيتعصب فسيدنا جبريل قال له بس انت اعمل خد 100 عود قمح ماشي عارف عود القمح اللي بندرسه بقى تب خفيف قش ها قش حضرتك ف100 خد 100 عود دول قد ايه؟ وخمسه ولا سبعه؟ 100 واربطهم حزمه واحده واضربها ضربه واحده بس عشان ايه؟ عشان ايه؟ تتمسحنا الثاني وتحلف انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب الابتلاء صبر سهل الابتلاء خلاص تعال الابتلاء من نوع تاني ذنون آه. صاحب الحوت هو القصص راجعه عجيب في الابتداء مرة هو انت ابدع من دول يعني انت عندك ابتلاء دلوقتي انت قاعد دلوقتي انا عارف على مركز الابتلاءات مش في الجامعه يعني يعني بره خلي بالك انت يعني عارف عارف تقريبا قصه كل يعني اغلب الموردين بتوع عارف كل واحد ومشكلته عارفها كويس قوي ها تقريبا واللي حتى ما عرفوش احيانا يقابلك يقول لك انت الاسبوع اللي فات كنت بتكلمني انا ما هو من البلاوي اللي بنشوفها يعني وانا بكلمك انا اطلع في الغيب ابدا يعني انما نحن كالاطباء نسال الله ان يجعل الشفاء من كتاب ربنا ومن سنه حبيبه لهذا المجتمع ولنا وللمسلمين في مشرق الارض ومغربها. فين يونس قاعد يدعو قوم يا ناس انا ما قال ده مفيش فايده. اه احنا زعل وذنون صاحب الحوت يعني اذ ذهب مغاضبا زعلان من قومه وغاضبا لقومه يعني اه فظن ان لن نقدر عليه يعني ظن ان الامر مش ضيق يعني انت براحته لا مش براحتك انت نبي رسول لا تتحرك الا بوحي طب انت نازل وحي انت نازل ما ينفعش تقول خير انا همشي انا اروح حته ثانيه ادعو فتاهم ركب الايه السفينه تقول محمد تعالى لعب الموت بهم اه في حد على ظهر السفينه الاله بتاع البحر مش راضي عنه لان البحر هدول الناس كفرت اضربوا قرعه مين يطلع القرع يستهدف على مين؟ على يونس انا معقول لطيف وغريب اضربوا القرعه ده ده يطلع الثالث مره راحوا زقينه ورمينه في البحر يلا يا عم خلي السفينه تمشي هو ينزل البحر من هنا الحوت مستنيه بالامر آه بالامر يعني مش السمك الصغير ده حوت ها ولذلك كان هرقل بعد جواب لمعاويه يقول له يا معاويه اما القبر الذي سار بصاحبه فسيدنا معاويه معلش خد يا ابن عباس قال القبر الحوت عندما سار بيوسف فتبسم معاويه صح والله اصل شو اللي يدخل حد دخل الحوت وخرج تاني طب اعمل مش ممكن فهو الحوت فالتقمه الفأل الترتيب والتعقيد على طول فالتقمه فالتقمه الحوت وهو مليم مليم لنفسه على طول اول ما نزل في الحوت واحد مننا لو احنا بقى اوه هذا اللي خدناه من الدعوه كمان يعني انا زعلان من الله ورايح السفينه يرموني ورايحين الحوت وجوه البحر ظلمات ظلمه الحوت ها ظلمه ظلمه الحوت وظلمه البحر وظلمه الليل ظلمات ثلاث حوالين سيدنا يونس لو واحد ده حلفنا يقول لك كذب نصرات النبي عليه الصلاه والسلام كلها مكتبه شيخ بس هو المصريين فيهم تعبيرات غريبه واخواننا في كندا كانوا سعدانين ولا الترجمه اللي بتطلع عبارات احيانا ما بنفهمش معناها وليه الترجمه تترجمش يا عم ترجمهاش احنا قايلينها لبتوع حد من القران ده مالك انت ده قطاع خاص ها؟ المهم فال الحوت اول ما التقموا عطوه سيدنا يونس شعر من راسه هو في ورطه لمن يلجا؟ على طول على طول انت في ورطه مالكش الا ربنا ما بيغير الوصفه بس الوصفه بتبقى ايه؟ ارتجاج عشان اكثر ها؟ عرض. على طول لا اله الا انت سبحانك سبحانك لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الملائكة عظم الله يا ربنا صوت معروف في مكان غريب يبقى ده ثلاث دلالات الدلالة الأولى أن الملائكة تتعود على صوت الذاكر ها؟ يموت الملائكة تفتقده صوت ولن توصل لنا ده كان دلوقتي ده الورد بيقول يفتح المصحف ويقرا يقول لا اله الا الله كذا مره يقول الفتح على رسول كذا مره يقول لا حول ولا قوه قاعد دلوقتي ده بيذكر فين صوته؟ فيعلمهم ملك الموت انه قد طلب فروضا فتستغفر له الملائكه شو ذكره حي ازاي ذكره حلو ازاي ذكر في الدنيا وذكر سبحان الله وتستغفر له آه. ولذلك كما قلنا انت لك مكانان ها؟ مصعد عملك في السماء ومكان سجودك في الارض خلي بالك لما تموت مكان سجودك في الارض يبكي عليك كنت متعود تقعد عند العمود الفلاني في المسجد الفلاني في كل ده اجمال المكان يفتقده يفضل هذا المكان يستغفر لهذا العبد الى يوم القيامه مصعد عمله من السماء كان له باب كل كل واحد فينا له باب بيطلع منه الايه؟ العباده بتاعته الباب ده اتقفل الملائكه تسال الله ده عمله مين؟ اه تمام اه يستغفر له مصعد عمله ولذلك الكفار فما بكت عليهم الايه؟ سواء السماء والارض لا الارض تبكي ولا السماء تبكي على الكون لكن على المؤمن تبكي وبكاؤها استغفارها لك شوف كرم الله عليك شوف كرم الله عليك قد ايه بس انت خليك ايه مع الله مع الله اللهم اجعلنا معك يا رب بقينا يوم يا رب صوت بعيد في مكان غريب هذا صوت عبد يونس التقمه الحوت طب الحوت يلتقمه طب ما كانوش ليه؟ شق طبيعي يعني الحوت التقمه ليه؟ عشان يهزر معاه عشان يقم قبل ان يلتقمه الحوت يا حوت نعم يا رب ارسلتك ليونس حافظا ولم يرسل ولم ارسل يونس اليك طعاما انت حافظ بس له ده حفظ خلاص فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اذن الله له بالخروج فنبذناه بالعراء وهو مذموم وانبتنا عليه شجره من يقطين شجره القرع عارف القرع اظن ليش مصر ما يعرفش القرع اذا انا القى على قرع النبات نبات القرع له ورق عريض وهو النبات الوحيد الذي لا تحوم يحوم حوله الذباب الذباب ما يجيش عنده ده في علم النبات كده لكن دلوقتي تروح عند القرع تلاقي الذباب حواليك لا اله الا الله حتى الكون اتقلب صارت مساله في البر والبحر سبحان الله انا اذكر بعد ازمه الطيران في 84 ورحنا نتجوز المحاضرات نقول ازمه ونعمل بقى الموضوع ونعمل لها مبيدات وكلام راجل فلاح في احد المحافظات بيحلف لي بيقول والله يا مولانا هقول لك على حكايه قل لي يا سيدنا الشيخ انتوا مش بتوع الحشرات انتوا بتوع المبيدات وبتوع ايوه انت التعبان يحب الفار ولا يكره الفار؟ قلت له لا بس التعبان يحب ياكل الفار يبقى حكم انه خاص يعني واخد بالك انت؟ والفار بالتالي ايه؟ يكره التعبان ما هو صح انا سيدنا الشيخ انا رحت الصبح لقيت الارض تدحم النبات بعد ما كان كده 30 سم ما فيش فلمحت اخر عود واخر فار جريت وراه من غيظي دخل جوع هديته بالفاس من غير وعد قال لي ايه الثعبان قاعد جنب الفار قلت له ما هم الاثنين اتحدوا ضدك لانك مش مع الله اه شوف الاعداء توافقوا مع بعض يعني علميا ده ضد ده لكن هم الاثنين حبايب ضدك انت اللي ما بتزكيش عمالك اللي بتسرق المبيد من ده ارض غيرك عشان تحطها في ارضك انت طب ازاي؟
بتدي الماء عشان تسقي انت وتروي انت وهو ما يرويش طب كيف تنزل الرحمه؟ ما ينفعش كان الفلاح زمان يقول لك قبل ما اروح محفوظ اطلع زكاه المال الاول اطلع حق ربنا في الغيب الاول وقال وحقها محفوظ يقول لك روح حقها هو اليوم اللي عملت فيه ما روحتش فيه شوف كان حالته ازاي دلوقتي بقى اجتمعت عليك بقى فرقه وبنك القريه والربا والجمعيه الزراعيه والجمعيه الصناعيه وكل سنه وانت مش طيب سنه صعبه سنه صعبه سبحان الله من اعمالنا كفتها علينا اه طبعا طبعا لا اله الا الله فالعبد مننا سبحان الله كشجرة من يقطين وارسلناه الى مئة الف او يزيدون او في اللغة تفيد الايه في اللغة العربية تفيد التخير او الشك طب هو في شك عند الله امال معناها ايه معناها بل لما تيجي في معية الله يبقى اول معناها ايه بل يعني وارسلناه الى مئة الف بل يزيدون ده في القرآن أحسن وحي الله هو ربنا مش عارف العدد بالظبط سبحانه سبحانه شوف القرآن أصل البلاغة مهمة واللغة العربية مش كل واحد يقول لك اه أنا بطفي يعني أنا أقعد أنا أطلع أبلغ طب اطلع بلغ دي أنت هو يعرف اللغة العربية الأول حتى على الأقل ها وأرسلناه إلى 100000 أو يزيدون يعني بل يزيدون كان العلماء بيقولوا 30000 يعني 130000 فآمنوا فمتعناهم إلى حين يبقى شوف الابتلاء بينتهي على إيه؟ دايما خير ثم مفيش بلية الا من دايم على ايه على حكمة عدل دروس تعالى لابو الانبياء يا خبر على ابو الانبياء احنا هو يعني ايه سياحة ايمانية في كتاب الله ايه مثل الذين خلوا من قبلكم ولكن القرآن يفسر ذلك يفسر القرآن بالقرآن ولا يفسر احد من القرآن مهما اوتي من علم لكن القرآن يفسر بعضه لا يفسر كلام الله الا كلام الله فتوحد الله لا اله الا الله وابراهيم الذي وفى تعالى في الملكه ابراهيم يفتح في بيت ابوه شغلته صناعه التماثيل بلوى والله مش بلوى بليه ولا مش بليه بليه كان سيدنا ابراهيم عنده 10 سنين يروح يصنع ابوه التماثيل ويربطهم له في ايه وكده ويقول له اوروبيه الغني له تمثال ذهب والاقل شويه له تمثال فضه والاقل شويه برونز واللي ما حدش النظر ده حلفنا الى الطين وكل واحد تبع الايه؟ تبع الفلوس بتاعته يرفض سيدنا ابراهيم عنده 10 سنين يرفض الصحابه يضره ورا بل اللذ الذي يشتري من لا ينفع ولا يضر ده مدير تسويق هاجح ها طب بنعرف مين اللي يشتري طب ده اللي تسويق نروح عليه ها مين يشتري اللي لا ينفع ولا يضر هنشتري مفيش سبحان الله المهم بقى يا حبيبي ايه اول ما ارسل اليه وطلب قال لا ما حدش راح اول حاجه كسر الاصنام يوم العيد فمين اللي كسر؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اول ابتلاء بقى اول ابتلاء الالقاء في النار قال اهل المعرفه انت هتفكر في النار طبعا قال اهل المعرفه نيران الابتلاء او نار الابتلاء اذا القيت فيها هذا فتح معنا نار الابتلاء اذا القيت فيها فلجأت الى رب العباد سبحانه بالصبر صارت البلية عليك بردا وسلاما كنار ابراهيم يعني الابتلاء نار المصيبة بتيجي بتخليك ايه؟ تقعد متألم متأثر يا خبر فلان المصيبة المادة كده أي مصيبة من المصائب سبحان الله أول ما تصبر وتمسك فيها بالصبر بحذافيره تنزل المصيبة بردا وسلاما كما نزلت على إبياء وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ليه؟ لأنه ألجأ ظهره لمن خلق الأشياء هو اللي خلق الأشياء وهو يعطيها السبب ويسلبها السبب هتاخد دواء مرة يجيب نتيجة ثاني مرة تاخد الدواء ما يجيبش يا اخي الدواء ده انا اخبط قد كده سبحان الله هو القضيه في الدواء والقضيه لمن اعطى السر للدواء يعني ربنا يعطي السر في الماء مثلا فتشرب الماء بنية الشفاء يشفيك الله وينزع السر من المضاد الحيوي تاخد مضاد حيوي شهرين بتهد وعصبك تتعب وله في نفس الوقت ما يجيش نتيجه ليه؟ لان السر ها قد سر الشفاء قد نزع سر الشفاء نزع هنا سر الشفاء ايه والناس يقول لك يا اخي الدكتور الفلاني ايده فيها الشفاء لكن انا دكاتره ابدا ابدا يا كريمي قال له نعم قال له تسالني اذا كان الشفاء من عندي فعلى ما الاطباء يا كريمي الاطباء ياكلون ارزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى ياتي شفائي او قضائي لان الشفاء والموت من عندي ده مجرد بس ايه تصميم خواطر واتخاذ اسباب احسن واحد من اللي بيمنتجوا يقول لك اه شوف يقول لك يقول لك صاحب المهم تروح للدكاتره لا ما ما قلناش دي يقول احنا نروح اه بس هو مش الطبيب والطبيب ده يقول له ايه احنا بقى بصراحه عملنا اللي علينا والباقي على الله خلي بالك انت يعني هو كان راجل ديك قوي عمل 90% ها و7% لله على يعني هو عمل 90 جاب له يقول احنا عملنا ربنا فتح علينا بيه وخلاص اسكت لا عملنا عليه اللي علينا خد ما تجيش كده لا تاكل هذا اه خلاص فاكر ايه يا ابراهيم؟ قول يا الله ادي السلاح نهايته ايه؟ النجاة النجاة ايه تاني؟ فاذا يجي مصر جاء الى مصر كان يعني المصريين كانوا شاطرين انا سهلا كانوا يسرقوا منه مراته خلي بالك انت اه كانوا يخافوا مراته سيدنا يوسف جه عندنا لما اسمها ابوي خش في السر قانون طوارئ خش ثم بدا لهم من بعد ما راوا لا يدرسونه حتى حين حاجه غريبه يعني راح الارض الصحراء الرقي يأخذت من ذريته واد غير ذي زرع ان بيتك المحرم ربنا لا يقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليك وارزقهم من الثمرات. قال لو قالوا المحاصيل كانت اتملت محاصيل زمان الثمرات. قال بقى شوف الرزق والخير اللي هناك لا اله الا الله سبحان الله. فالواحد سيدنا موسى يعني ما تطفش نهجرنا ولا نهجرنا ليه بس يا عم؟ يا عم اسمع فرعنا نسأل الله السلامة لكن شعب اصيل امال ايه؟ فاذا بعض اخواننا العرب ما يزعلوش لانه دايما بيقولوا انت بقى متعصب اول المصريه بتاعتك وبتاع ايه الحته بقى ايه هيستغرب اخوتها بقى ايه خذها اليك ها المهم انا اللي يهمني لا اعرف لا مصري ولا سعودي ولا عراقي انا اللي اعرفه المسلم الواحد في اي مكان اي مكان ده ترابه على راسي من فوق ها المهم سيدنا ابراهيم القضيه برضه بتاعت ايه جاء الى مصر حطوا الفتنه وربنا نجاه ونجى ساره وعاد بهاجر ام العرب. الفتنه اللي بعدها ابنه الصغير روح ارميه في نفس الصحراء واد غير ذي زرع كبر راح يزوره 15 سنه بقى بالوى السمع والبصر مش 15 سنه بالغرفه كده الواد اللي في الاعداديه اللي من كثر المذاكره مش شايف قدامه بتاع 15 سنه بتربط في الصحراء بقى والهواء الصلب اهلا راح ابوه بس اول خبر بلغوه يا بني نعم قال له اني ارى في المنام اني اذبحك كده زياره يعني جاي من الشام بعد سبتين 15 سنه دي قاعده تفتحني ده انهي لقاء ده شوف يا اخي شوف الابتلاءات بتاعت فلوس النبوه على على الحجم بتاعها قد ايه حجمها كبير لا انت بتبقى الطبيب ولا الممرضه بتدي ابنك الحقنه ولا بنتك وانت يعني تبقى قاعد على اعصابك تقول يا ريت كانت هي الحقنه دي ها لا مش قادر يعني بيعيط لا طبعا ليه؟ لان قلبك مع ابنك سبحان الله هو الثاني هيفهم اني ارى في المنام اني اذبحك يا اخي انت ما تقدرش تقضي ابنك مشوارين ورا بعض ما تقدرش تديله امرين تقول له خلي بالك عد على خالك اديله الجواب ده وبعدين وانت جاي عد على خالتك بقول لك ايه اختار لك حاجه من الاثنين يا خالي يا خالتي والاب يعني يخاف برضه وماذا بيشوفه يا بيشوفه يا وعلى ايه الراجل عليها هيصغر نفسه ليه؟ صحيح ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى احنا لا نحدث يعني ما كنتش ماشي يا ابني شوف اللي بيضع هنعمله اعمل ايه؟ سبحان الله لكن لو كان هو بارا بابيه وامه لرزقه الله ابنا بارا به لا والله لا بد اللهم اجعلنا بررة بابائنا وامهاتنا احياء وامواتا وارزق ابناءنا وبناتنا البر يا رب العالمين. فسيدنا ابراهيم اني ارى في المنام ان نفس القضيه. فشوف وانت عارف بقيه القصه تنتهي بايه؟ بخير كبير. هوب وفديناه بذبح عظيم. ان هذا لهو البلاء الايه؟ المبين. بلاء واضح. بلاء شديد واحد يستحبه يا اخي. سبحان الله. وبعدين في الاخر خالص اكرمه رب العباد سبحانه قال له خلاص بقى روح انت واسماعيل بقى ادفعوا القواعد من البيت واذن في الناس بالحج وقالوا كل روح سمعت نداء الخليل سوف تحج الى ان يقول ايه يرث الله الارض من عليه سبحان الله ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عمل اظن سيدنا موسى احنا تكلمنا عن ابتلاءات مع بني اسرائيل في الدرس الماضي كانت واضحه قوي تعال لسيدنا عيسى ايضا بعض تلاقي يعني امه الصديقه مريم يا اخت هارون ايه ده ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه جبتيه منين ده؟ ده انت لا اتجوزت ولا غيره وانت اخلاقه واسره طيبه جبتيه منين؟ فاشارت اليه الله ودول بقى بني اسرائيل ده بتحصرهم وبلاوي قالوا كيف نكذب من كان في المهد صبيا؟ اول كلمه يقولها سيدنا عيسى قال اني عبد الله عشان يقفل بقى النقاش طويل اني عبد الله اتاني الكتاب يا سلام اتاني الكتاب وفين الكتاب كتاب هو مولود من يومين كتاب بعد ميلاده ب 24 سنه ال- ال- الزمن عند الله لا ثمن ها مفيش حاجه اتاني يبقى هيأتيه الكتاب زي ربنا ما في القران يقول ايه وكان الله غفورا رحيما يعني كانت في ايه فعل ايه فعل ماض يعني كان الله غفورا رحيما بالامس والنهارده مش غفور رحيم وسوف يقول فكان هناك فتنه استمراريه يعني هنا المساله اه يعني مش قلت لك انا على المدرس اللي دلوقتي يساله يقول لي يا استاذ يا استاذ هو ذنون آه، ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه يعني ايه نقدر عليه؟ قال له بنقدر احنا انت ما حدش يقدر عليه يعني صح، دي الحقيقه القدره في اللغه هو الطريق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يقدر يعني ايه؟ يضيق يقدر يعني ايه؟ يضيق مش من القدره لا من الايه؟ من التضييق خلي بالك، المعنى في اللغه مهم مهم جدا فسيدنا عيسى نفس القبر واتاني الكتاب وعج- وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والسلام بالصحيح وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا ذلك الى ان قال ذلك عيسى ابن مريم قالوا الحق الذي فيه يفترون ده ابتلاء لامه يكبر هو يبلغ بني اسرائيل انت جاي ليه؟ انا جاي عشان حاجتين احل لكم بعض الذي حرم عليكم لان ربنا حرم على بني اسرائيل اشياء غريبه لان كذبوا فشتم الله عليهم زي ما قلنا الكتاب الماضي ولل- وللشريعه اليهوديه الى اليوم انت عايز تسوق مع ذلك ثلاث دماغ عايز تسوق تعمل ايه؟ قال لك رجع عند الله اصحابه دي نمره واحد واكثر من الحسنات تاب الله عليه خلاص واحد قتل واحد خطأ يعمل ايه؟ يديله البيع ويصوم 60 يوم تاب الله عليه واحد كان بيشرب خمر او بيره او سجاير عايز يتوب استغفر تاب تاب الله عليه خلاص بتاع بني اسرائيل بقى عشان يتوب لازم ينتحر اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم انتحار زوجتك محيض بتاكل من ايدها ولا بتشرب ولا لا؟ عادي والقاهره ولا مش القاهره؟ القاهره ما بتصليش ولا بتوب ولا بتاع كده خلاص يبقى هنا المساله عايش معاها عادي آه، بني اسرائيل يهودي ولا النهارده لا سكنها الشيطان يقعد في بيت تاني ولا يحبسها في اوضه وهو في اوضه لا ياكل من ايدها ولا يشرب ولا غيره آه، ثوبك اتنجد وقعت علينا جاهزه تعمل ايه؟ تغسله اليهود لا تقطع الحته اللي وقعت عليها النجاسه برضه الثوب تكفيش تكفيش لان هم سددوا ربنا حكاية فانا خايف من اصحاب الفتاوى الكثيره اللي عندهم اسهال فتاوى يضطروا يجددوا يجددوا يجددوا على الناس لغايه ما ربنا يجدد عليهم لا تجددوا فيجدد الله عليكم اللهم ينصر علينا يا رب العالمين مش معنى كده ان احنا يعني نتحايل على ال- على الكتاب والسنه في اوامر ولا ولا خلاص فسيدنا عيسى لهم انا جاي بقى عشان احل لكم بعض الذي حرم عليكم دي المسألة الأولى. يعني سيدنا عيسى ما جاش لم يأتي بشريعة. وإنما جاء مؤكدا التوراة اللي هم بيسموا التوراة العهد القديم والإنجيل الإيه؟ العهد الجديد. التوراة من آذن بها دون الإنجيل ها؟ فليس بمؤمن. ما ينفعش. ومن آمن بالإنجيل منهم دون التوراة فلم يكمل الشريعة عندهم لأن الجزء التشريعي الأوامر والنواهي اللي هو الفقه يعني العبادات والمعاملات موجود فين؟ في التوراة والإنجيل عبارة عن يعني الدعوة إلى المحبة والمعيشة في سلام ده الجانب الروحي ضد الشريعة لكن الجزء التشريعي فين؟ في التوراة راح قلت لا آمن بده ولا لا آمن بده حاضر. خلاص فربنا أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسيدنا عيسى قال لهم ده انا جاي عشان مهمتين احل لكم بعض الذي يحرم عليكم وبعدين ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد واحد يقول لك يا اخي طب ما قالش محمد ليه؟ السؤال ده بتسمعه بالذات الموظفين في الشغل معرفش بايديه جات له بايديه حلو جات له بالاثنين انا مش عارف فتحت نقاش وتفتح نقاش ليه؟ خلاص بقت علامه اولا اللغه دي في اللغه حروف اللغه نفسها حروف لها في علم اللغه ارقام يعني الالف تساوي كذا البيت لو تتعامل اللي دارسين علم لغه بتسميه الكلام ده. لا ايه ارقام خلي بالك فاللغة التي نزل بها الإنجيل لغة نزل بها الإنجيل. عند إعادتها للغة التي هي الأصل وترقيمها ترقيمها بالعدد الحروف بتاع أحمد ها إذا قال محمد كانت الأرقام تطلع على معنى غير محمد لكن لما قال أحمد تعمل الأرقام يبقى تقصد محمدا وليس أحمد على كل احنا مش هنطلب في الموسع انا هو ممثل امبراطوري يعني من بعد اسمه احمد احنا مش هنطلب في الايه في الدائره دي المساله ايه يعني آه اكاديميه شويه بنقولها في المعاهد الدراسيه او لكن المهم ان هي آه مهمه سيدنا عيسى هذين الامرين او هذان الامرين ف ثلاث سنوات مده رساله سيدنا عيسى سن 30 وصل سن 33 ما عجبهمش الكلام آه خيل لهم انه فدبروا له ايه القتل مع سبق الاصرار والتربص واوقع الله الشبع على الرجل اللي دل عليه يهوذا الاسخريوطي فقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له جيل السؤال ده طب يا ترى سيدنا عيسى رفع بجسده وروحه ولا لا قال فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم اما ان سيدنا عيسى ربنا نجاه في منطقه اخرى وانتهت الرساله على كده ثم مات ميته طبيعيه بعيد عن اعين الناس او ان الله عز وجل خد روحه عنده بطريقه في بقدرته عز وجل التي لا لا ايه يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر دي مساله يعني مش ايه مش عايزه نقاش كان الراجل الخديوي بقى بتاع مصر زمان جاب الراجل بتاع الكنيسه البطران البطران ده وجاب الحكام اليهودي وجاب الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه لو انا هسال سؤال كل واحد يقول لي مين اهل الجنه مين اصحاب الجنه بس بدون ما يجيب لي ايه من الكتاب بتاعه يا عم ده خديوي صحيح ده يا صاحبي ما تقولش اليهودي ما يجيش يقول التوراه قال والمسيح يقول الانجيل قال والمسلم لا اتكلم يا بتاع اليهود قال لا اتكلم انت يا مصران مصران لا يا بتاع اليهود اتكلم انت يا محمد عبد كان عالما رحمه الله قال ان كان اليهودي مقتنعا انه من اهل الجنه بايمانه بالتوراه وبموسى فانا معه لاني مؤمن بالتوراه وبموسى وإن كان النصراني هيدخل الجنة بناء على اعتقاده أنه مؤمن بعيسى وبالإنجيل فأنا معه لأني مؤمن بعيسى وبالإنجيل. وأنا بقى عندي قرآن بينظرني أن أحمد أؤمن بهذا وأؤمن بالأب وكتبه ورسله، الرسل والكتب، خلاص؟ يبقى أنا في الأضمن، والله يوم القيامة إن دخل اليهود الجنة فأنا معاه، إن دخل النصراني الجنة أنا معاه، لا ده ولا ده فأنا داخل الجنة. في فتوحات على اهل العلم ده كده صافة قضية اولى فتوحد الله لا اله الا الله سيدنا عيسى قضية ابتلاء ناهيك عن الابتلاءات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا احنا كنا لسه مخلصين ايه الغزوات ورأينا ما فيها نأتي بعد ذلك إلى مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا اشمعنى السلسلة؟ السلسلة تأتي عندما تكون أو عندما يكون الابتلاء كبير. الابتلاء لما يبقى ضخم تحصل زلزالة نفسية. يعني الشخص يتضعضع أمام مصيبة مفاجئة. فجأة تلاقي ابنك مات في ايدك بنتك أخوك مراتك جارك أبوك أمك يعني المسألة أه أو مصيبة تأتي أنت مش حاسب لها حساب. دائما المصائب تأتي فجأة. هناك مقدمات. فتحصل الزلزلة. طيب اولا كيف نقابل هذه الزلزلة بالصبر ما معنى الصبر اصلا الصبر في اللغة يعني الحبس سيرة كتب يقول لك ايه فحبسه صبرا او قتله صبرا قتله صبرا قتله صبرا يعني ايه يعني حبسه لغايه ما ايه ما- ما ما انتهى امره او وصوله كده سبحان الله فالصبر في اللغه يعني الحبس فانت تحبسه تحفظه رد فعلك في امر المصيبه ها بألا تخرج كلمه ولا تلقم وجها ولا تشق جيبا ولا تقل كلمه بغض الله. لكن الرسول قال ايه ليس منا من شق الايه؟ الجوب وربما الخدود ودعا بدعوى الجهل. خلاص ولكن ل- ل- رؤية الأثر المناحة على ميتة ناحت على ميتة ها الكمن أخذت أو كمن هدمت الكعبة بيديها أو كأنما أخذت حربة تحارب بها رب العباد سبحانه صعب صعب جدا ليه؟ لأن دي الرضا بالواقع لأن الذي أجرى الأمر أحد من قرايبك ولا صاحب الأمر مالك أم غير مالك مالك الملك يتصرف فيما يملك أو أنت تحجر تصرفه يتصرف تعال للصبر الصبر أنواع صبر على المصيبة وده صبر احنا عارفينه كله وفيه صبر على الطاعة وفيه صبر عن المعصية او بمعنى اخر فيه صبر مع الله وفيه صبر بالله وفيه صبر في الله وفيه والعياذ بالله صبر عن الله وحد الله تعالى للصبر على الايه المصيبه هذه المصيبه هذه اي نوع من المصائب او تكلم قل انا لله وانا اليه راجعون ام سلمه مات ابو سلمه دخل عبدها الحبيب قل انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون فالله اخلفني في مصيبتي واجرني فيها خيرا هي ما ترجمتهاش عقليا اخلفني في مصيبتي يعني ايه؟ يعني يديها قالت يا رسول الله وهل هناك خير من ابي سلمه؟ ابو سلمه مات في حد تعمل له هيتجوزها بعد كده؟ ده بس قولي قالت انقضت عدتها تزوجها رسول الله فاخلفها ولا ما اخلفهاش؟ نفسنا تنفق طب انا قلت اهو ادي مثال استنى ايه؟ ما هو ابليس طلع لسيدنا عيسى قال له انت بتقول انك روح الله اه ونبي الله اه ورسول الله اه وكلماته قال له ايوه قال له طيب ربنا معاك قال له ايوه معايا ما معاك انت ايوه معايا فضلت نفسك بتموت يا بلده وشوف هينقذك ولا لا قال له يا لعين الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد ان يختبروا ربهم الاختبار من الخالق مش من المخلوق اختبار من الاكبر ينفع الواد يمتحن استاذه ولله المثل الاعلى ما ينفعش انك تقول طب ايه اقف قدام القصر بقى واشوف بقى ربنا ينجيني ازاي بقى يا رب نجيني بقى ده يا اخويا القصر هيجيلك ان شاء الله أنا بقى- ما ينفعش ما ينفعش خلي بالك فالصبر الانسان لما تنزل به المصيبه بيحصل له بقى الايه الربكه دي اول ما تنزل انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خ- او اكلني خيرا منه اللهم اجعل هذه المصيبه كفاره وسلاما على قلبي يا رب العالمين كده يعني انت اعتصمت بالله لانك بقدرتك انت في الصبر محدود عبد ضعيف مش عارف الخير فين انك مفكر ان الخير ده انا بتجيلك في المصيبه دي ابدا ده ربنا كان هيعمل لك في المصيبه دي إيه؟ امور كثيره ازاي؟ مرض واحد مرض كان هو العائل بتاع اسرته ايه اللي له في المرض؟ قال يا سلام له في المرض هل اقيدتم عبدي بقيد المرض؟ قال يا رب هيسوق هيسوق وما بلاش هيروح ولا يجي قال يا رب الاجر على عبدي من الحسنات ما كنتم تجرونه عليه ايام صحته ما دمتم قد ما دام قد قيد بقيد المرض واشهدكم يا ملائكه ان انا كفيتم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وغفرت ذنوبه ورفعته در... ورفعته درجات في العليين ورضيت عليه يوم يبعثون كل ده كل ده يديله لحم غير لحم ودم غير دم وإمام غير الإمام والقوم إيمان ويديله العقيد ويغفر له ذنوب قال الملائكة يتألم المريض المرض السد عليه ربنا يشفي كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا رب اشتد المرض وبعد المرض درجات اشتد بقى بدأ المريض يتأوه اه شدة الألم هم الله يسمع الملائكة ها كلمة آه على أنها الله فالملائكة قاعدة هو يتقلب يكتب آه والملائكة بتقول ده ذاكر لله بيقول الله الله الله وما بتقولش ولا حاجة كرم كريم والحمد لله أن كرمه عز وجل ليس بيد أحد ها يعني لو في وزارة للكرم كنا رحنا بوكر ها ما اعرفش بوكر دي يعني ايه لكن أنا بيقولوا كده يعني اخواننا المصريين يقولوا كده اه اه واحد رفع عليا سماعه التليفون قول لك يا شيخ نعم مش انت باللغه يعني فت ولا فت ولا حاجين قال لك فت ولا ايه فت دي؟ ايه فت باللغه دي برضه؟ ها؟ قال الواد ده قال لك اه ده البخت ده انا قال لك شيخ قلت له انت ايه اللي ح- يعني حالك عليا في اللغه يعني اشمعنى؟ قال الواد بيقول لي الشيخ بتاعك يعرف كل حاجه قال انا الشيخ بصراحه يعني خليت العيد ايوه يعرف كل حاجه طب اقول له بقى يعني ايه الكفر؟ الكفر يقول لك ده فلان يعرف الكفر ها؟ مش جوز الكفته لا بس الكفت يا سيدي لما بتقشر البيضه ها في غلاله رقيقه حواليها البيضه من جوه بس كده غلاله كده جلده رقيقه هو ده الكفت ده اللي يعرف فيه انا ما اعرف المهم فسبحان الله لا يقبل المصيبه ان تصل وتسترجع وبعدين سبحان الله من أب يعني من اصعب انواع الصبر على النفس الصبر الثاني مش الصبر على المصيبه لا الصبر على المصيبه أنا عارف لها جزاء الصبر على الطاعه صعب جدا ليه لانه على غير مراد الهوى على غير مراد الهوى لان كانت تجي تقول اه اروح الجامع الساعه 4 عشان اقعد لغايه ما تيجي العشاء 6 و7 فاصل وبعدين عقبال ما نصلي بتصير 7 وربع وخلصت 8 وربع وارجع بيت على الساعه 10 يبقى انا جبت البيت 6 ساعات عشان درس علم على النفس الانسانيه مستحيل لكن هي فإن الرجل ده فرض وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين الله يقوم جاي مبطون كان الشيخ عمر هيديله حاجة وهو ما يسألش ولا هو بس مجرد اللي يجي لك سلام يا شاب اسمع كلمتين واقعد كده في روضه مليانه الجنه وابقى سبحان الله افاجئ ان الدرس خلص كل ده ايه؟ نعم من الله فاذا حضرتك في الطاعه فاعلم ان الله يحبك لما انت بتحب الطاعه واهل الطاعه واهل الخير ومجالس العلم اعرف انك ماشي على الخط كل دي تبشير مبشرات فلك في المصيبة أن تصبر أولا والصبر عن الصبر أولا دول أصبر إيه؟ مثبت نفسك مع الله وبعدين قال ما من عبد يدعو الله عند المصيبة اللهم اجرني في مصيبتي إلا آجره رب العباد سبحانه قال ابن عباس يعني إيه أحلى ما سمعت بالصبر؟ قال لما مات العباس أبي دخل الناس يعبدون أمر عبد الله بن عباس الفراد الاعرابي دخل عليه هل سمعت منه ما اثلج صدري اسمع له بقى قال له اصبر ابن عباس يعني اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس اجرك بعده والله خير منك للعباس كلام الحلو شو كلام اصبر نكن بك صابرين ليه صبر الرعية بعد صبر الراس يعني انت لما تبقى الامام بتاعنا وصابر احنا ايه انت القدوه بتاعنا فاحنا نصبر زيك ابتلاءات ومصائب والناس تتكلم عن التفاهم كده خلاص خليك قدوه خليك قدوه يقول خير بلاش خلاص. اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراضي خير من العباس اجرك بعده يعني عبد الان لكن لما مات تصبر ها تاخد ايه؟ دوام اجرك والله خير منك للعباس مش احن عليك من ربك ها شوف ال شوف ال شوف الكلام الطيب سبحان الله الكلام الطيب ها يبقى الصبر عن الصبر على الطاعه من أس- من اشد انواع الصبر على النفس قوم بالليل كده روح صلي الظهر سهله صلي العصر سهله قوم الساعه 2 وصلي ركعتين سهله ولا صعبه؟ صعبه البيت يقول لك يا راجل يا راجل ده الجنود ده ما فيش بعد كده تقوم وتفتح الحنفيه وتصحصح في تنام تاني ما تعرفش انت عندك شغل الصبح وعندك اجتماع وقاعد قدام المكنه في المصنع يا راجل نام ده ده- ده ده ربنا قال وجعلنا الليل سباتا نام القران برضه من القران بقول لكم تلاعين لا لا لا ده انا اقول بقى ركعتين بقى في جو في الليل ده ليه؟ قال صلاة في المسجد الاقصى تعدل الف صلاه وانا شخصيا لا احب زيارة بيت المقدس الا ان شاء الله بعد ان تصير في ايدي المسلمين باذن الله رب العالمين ده بس عشان ايه نزل الدروع حكايه الزيارات اللي بتتم دي انا نفسي لا اتمنى ان اصلي في ذلك الا ان شاء الله ربنا يجعلنا من الذين يحررون بيت المقدس ويصلون به ان شاء الله رب العالمين هذه امنيتنا في الحياه ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين ولن ولن يعني يعني يخيس بنا رب العباد سبحانه ولن يبخل علينا بهذا الكرم انه كريم سبحانه فالصلاة في المسجد بقلب وصلاة في المسجد النبوي بعشرة آلاف وصلاة المسجد الحرام بمئة ألف مئة ألف وصلاتهم في أرض المعركة بألف ألف بمليون صلاة أرض الرباط شوف الجهاد شكله إيه ركعتين في أرض المعركة يعني المجند يوم بالليل يصلي ركعتين بالعذاب ماشي صلي يا ابني بالبيادة بتاعتك دي ها ومقبولة إن شاء الله يجوز الصلاة بالحذاء اترك الحذاء على الرمل ولا على الأرض اطمئن إن مفيش حاجة من ده وصلي وصلاتك مقبولة إن شاء الله ها، خلي بالك ف- وصلاة في أرض الرباط بألف ألف ها قال وخير من هذا كله أكثر من دول ركعتان يصليهما المؤمن في جوف الليل والناس نيام فكر فنفرض ان ربنا ما ادانيش اروح اصلي لا في القدس ولا في المدينه ولا في مكه ولا دخلت جيش ولا صليت ركعتين طب ضاعت المساله عليك عشان غلبان لا ولا عشان صاحبك تعبان ما دخلتش الجيش ابدا لا ده ممنوع ده في اكثر من كده انت هم بس تصلي ركعتين بملايين عند الله لان الحرب في القران بعشرة لكن في الصلاة بمئة حرف تفسير في المصحف كده بعد تقوم تصلي بسم الله الرحمن الرحيم الصليب حسنة عشان شروط بتاعت 19 رضا في 100 900 1900 1900 19 حرف اطبع اضرب في 100 طلع ده 1900 حرف سبحان الله شوف كرم الله فالحمد لله رب العالمين شوف بقى فيها كم حرف الرحمن الرحيم آه، لا اله كرم كرم كبير ما بعده كرم بس ايه الصبر على الطاعه من اشد انواع الصبر على النفس في بقى صبر على المعصيه فابتعد عما يغضب الله عز وجل ثم صبر مع الله وصبر بالله وصبر بالله وفي بقى صبر مذموم وهو الصبر عن الله اي البعد عن الله والعياذ بالله رب العالمين اللهم اجعلنا من القريبين منك يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارزقنا الصبر على البلاء يا رب العالمين انصر الاسلام واعز المسلمين اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك اللهم انصر الاسلام في مشرق الارض ومغربها لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وطبعا الاسئله يوم الجمعه اتفقنا ان درس الجمعه دايما هيبقى اجابه الاسئله لكي لا اجيب سؤالا شفويا والسلام عليكم ورحمه الله